بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة في محطة جديدة من الطريق إلى نجاح زي ما انتم شايفين الطريق إلى النجاح يبقى لازم تجهز نفسك عارف تدعم نفسك وتسلح نفسك بقدراتك اللي انت يمكن بعض القدرات ما عندكش فكرة عنها إطلاقا وبعض المعلومات يمكن بتسمعها لأول مرة أو بتسمعها لكن بتدعم اللي انت تعرفه عشان الانسان يوصل في المرحله ان يقول انا ناجح يبقى لازم يكون ناجح متزن وعشان يكون ناجح متزن لازم يكون انسان روحاني بيتكل على الله سبحانه وتعالى عشان كده لازم تكون دي اول محطه وبعدين تعرف قدراتك ازاي ممكن تقدر توصل لاي مكان من غير ما تعرف انت فين الاول ازاي ممكن تستخدم اي حاجه من غير ما تعرف هي ايه الاول فلازم تعرف قدراتك اللامحدوده وتعرف كويس جدا تقيم انت مين لانك لو ما قيمتش انت مين هتلاقي اي حاجه من المؤثرات الخارجيه هتاثر عليك وتحديات الحياه هتخليك تقعد في مكانك عشان كده لازم تعرف الاول ان القوه الاساسيه التوكل على الله سبحانه وتعالى وطول ما انت ماشي بتعرف قدراتك وبعدين بتعرف مفهومك الذاتي الادراك اتكون ازاي والادراك بدك معنى وهذا المعنى جواه قيم والقيم جواها اعتقادات والاعتقادات جواها مبادئ والمبادئ دي جواها وجهات نظرك تجاه الاشياء وبتخرج للعالم الخارجي ومن هنا بنتكلم بتتعلم فن الاتصال مع نفسك ومع الاخرين بعد كده اتكلمنا في الادراك وانواعه الادراك اللاواعي والادراك الواعي ادراك الداخلي ادراك الخارجي ادراك سلبي ادراك ايجابي ادراك القدرات ادراك الامكانيات وادراك القوتين اللي بيأثروا في الانسان ويتحكموا في سلوكه اللي هو الالم والسعاده اتكلمنا في كل دول وبعد كده بدأنا نتكلم في احتياجات العشر للانسان قلنا من اول واحده اول واحده فيهم هي البقاء والامان وبعدين الضمان والاستمراريه وثالث حاجه ان احنا نحب ونتحب وطول ما انت ماشي فيها هتبص تلاقي التقدير ازاي عايز تتقدر من نفسك ومن الاخرين وبعدين عاوز تنتمي انتماء تام لنفسك لله سبحانه وتعالى الاول لدينك لوطنك لعيلتك عارف للغتك منتمي لانك لو مش منتمي هتضيع تعال نشوف يعني كلمه الانتماء دي كلمه في منتهى القوه لانك لو ما تنتميش لحاجه تبقى انت لمين عارف ازاي طب انت بتنتمي لمين؟ منتمي للافكار اللي بره او لل او للسلوكيات اللي جينا من بره انت ليك نظام فانت بتاخد اللي تاخده اللي يتماشى مع قيمك بتظبطها عليك وبعدين بتبدا تطلعها بسلوكيات تكون مختلفه. وبعدين استقلال الشخصيه وبعدين الانجاز ونمره 8 الرضا والاستمتاع وتاسع حاجه التغيير وعاشر حاجه المعنى ولولا وجود المعنى لضاعت الاحلام ولولا وجود الاحلام لضاع الانسان. وبعد الاحتياجات بدأنا نتكلم في القيم قلنا إن القيم هي جذور الشخصية هي جذور الدوافع اللي بتسبب الحماس والحماس بيسبب بعد كده السلوك إن القيم بتعرفنا إيه الصح من الغلط القيم بتعرفنا إيه الحلال من الحرام والقيم بتسبب استراتيجيات عقلية واستراتيجية عقلية بتحدد سلوكياتنا اللي هنستخدمها عشان نتعامل بيها مع العالم الخارجي وبعدين حددنا إن القيم سبع أركان الركن الأولاني هو الركن الروحاني واتكلمنا في ركن روحاني قسمناه اول حاجه فيه الحب المتكامل حب الله سبحانه وتعالى ورسوله بعد كده لما اقول للناس حب ذاتك حب نفسك يقول لك لا مش مفروض تحب الذات وتحب النفس اللي انا بقصده هنا ان حب الهديه زي ما انت تحب شكلك تبقى مقتنع بيه متقبله لانك ما عملتش كده مش هتعرف تحب فاقد الشيء لا يعطيه مش ممكن اديلك اللي ما عنديش مش ممكن احبك من غير ما احب نفسي حتى يمكن انا قلت لكم قبل كده في حلقه سابقه ان من ضمن قوة الطاقة البشرية ده العلم اللي أنا ألفته بفضل الله سبحانه وتعالى في المرحلة الثانية اللي فيها فيها مبدأ كل مرحلة ومن خمس مراحل كل مرحلة فيها عشر مبادئ المرحلة الثانية من ضمن مبادئها لو قلت الإنسان إنك بتحبه أكتر من نفسك بتأذيه وتأذي نفسك لأنك بتقول له إن أنا بحبك بالكلام لكن أنت جواك مفيش حب أنت ما تعرفش يعني حب فانت بتديله وبتديله زياده عن اللزوم فبتبدا تحط عليه مسؤوليه كبيره وتبدا تطلب منه فبتعقده وتعقد نفسك وبعدين جواك بتبعت له اللي جواك اللي هو عدم وجود الحب فلازم تعرف يعني ايه حب وازاي انت تتحب الحب جواك وده اللي بتخرجه بره قانون المراسلات من قوانين العقل الباطن العالم الداخلي هو المسبب للعالم الخارجي وترجع لك بقانون الانعكاس العالم الخارجي ينعكس عليك من نفس نوع عالمك الداخلي فلو عالم الداخلي ما فيهوش حب يبقى هيطلع لناس عدم الحب وهيرجع لي بالشعور بعدم الحب فلازم اعرف يعني احب واتحب عشان خاطر اكون هنا متزن بعدها على طول التسامح المتكامل فانت بتقول احب الله سبحانه وتعالى ورسوله وبعدين احب نفسي زي ما انا زي ما انا مش عايز اكون حاجه م... انا زي ما انا كده ممكن احسن في حياتي لكن انا راضي عن اللي الله سبحانه وتعالى بعد كده حب الوالدين حب اخواتك حب عمامك حب اولاد عمك حب ولا حب الناس فانت لما هذا الحب بتنشره بعد كده التسامح المتكامل يعني مش تسامح مره وترجع تاني تغير رايك عشان كده لازم العقل والجسد كله والمخ كله يوافق والعقل التحليلي والعقل العاطفي الاثنين يوافقوا واديت لكم استراتيجيه بسيطه جدا انك اولا نفكر في الشخص وفكر في الحاله اللي حصلت وبعدين خش بمرحله استرخاء انك تخلي الزفير اطول من الشهيق لو خدت الشهيق في اربع عدات طلع الزفير في ثمان عدات ده اسمه تنفس الاسترخاء لو عملته ثلاث اربع مرات هتلاقي جسمك كله بدا يرتاح ومن هنا غمض عينيك وارجع تاني للحاله في ذهنك واستدعي الشخص وسامحه في الله لانها لله تخيل دي اخر لحظه في حياتك فسامح لله وبعد كده اتكلمنا على عطاء غير المشترط يعني بتدي من غير شروط لان هنا الحب المشترط والعطاء المشترط انا هدي لك لما انا هحبك لما لما تتكلم زي ما انا بقول لك لما تلبس اللبس اللي انا بقول لك عليه لما تتصرف بتصرف اللي انا عاوزك تتصرفه ده كلها فيها شروط فطالما فيها شروط ما بتديش للانسان ال- المسافه او المساحه انه يستقل بشخصيته وطالما مش مستقل بشخصيته هي... هيتبعك انت يبقى منتظر منك انت الاوامر باستمرار فيبقى هو مش عارف ينتج مش عارف يبتكر فانت ممكن تخليه يبتكر وينفعك اكتر مما تتخيل ففي الحالات دي العطاء الغير غير المشترط وكملنا بدول انتوا عارفين في العطاء انا عملت حاجه بعملها خصوصا في امسياتي اللي هي بتاعت قوه الحب والتسامح عملت حاجه اسمها دائره العطاء فكنت بجيب مثلا ست اشخاص واخليهم كلهم عاملين دايره وانا في وسطهم وبعدين بطلع مثلا بفرض 10 دولار من جيبي واديها لاول واحد في الدايره واقول له اديها للي جنبك اديها اللي جنبك لففوها فتلف تلف تلف تلف وبترجع للاولاني وبعدين بقول له اديها للي جنبك بابتسامه فيديها له بابتسامه تلف تلف تلف وترجع اقول له هو بابتسامه اقول له دلوقتي اديها للشخص اللي جنبك بابتسامه وادعي له ربنا يبارك له فيها رجعت له من نفس النوع وبعدين قلت له دلوقتي خدها في جيبك ما تديهاش لحد ورحت مدي 10 دولار تانيين للشخص اللي بعده قلت له لففها فلفت وراحت معديه عليه راحت اللي جنبه تاني لفت وقعدت عليه ما رحتوش تاني قلت له حاسس بايه قال لي حاسس ان في حاجه ناقصه قلت له ده قانون الرجوع ده قانون العطاء اللي بتبعته يرجع لك من نفس النوع اللي تحدفه فوق ينزل لك من نفس النوع وبنفس السرعه فلو بعت عطاء في حب الله سبحانه وتعالى هترجع لك من نفس النوع لو بعت عدم تسامح هترجع لك من نفس النوع هترجع لك انت من نفس النوع هتوجعك انت لو خدت كوره تحدفها في الحيطه هتيجي في وشك انت لو خدت شويه ميه هت- هدفتهم فوق هتنزل عليك انت يبقى في حاجه لازم تاخد بالك لان اللي بتحدفه في الدنيا بيرجع لك انت من نفس النوع فافضل واحسن وارخص واسهل انك تبعت حب وتبعت تسامح عشان تحافظ على طاقتك مش عايز تنجح عايز تنجح باتزان مش عايز تكون سعيد في الدنيا وتجهز فعلا نفسك للاخره طيب يبقى لازم تسامح لان دي هي كلها شروط معينه لازم تنفذها عشان توصل مرحله الاتزان وكملنا بدي الركن الروحاني دلوقتي ان شاء الله هنتكلم على الركن الصحي من اكتر الاركان القيم المهمله في حياه الانسان الركن الصحي خليني اسالك سؤال هل يا ترى عندك برنامج رياضي عندك برنامج رياضي بتتبعه عندك برنامج رياضي بتعمله على الاقل ثلاث مرات في الاسبوع على الاقل ثلاث مرات في الاسبوع هل بتحب تتمشى شويه هل بتشم هواء نظيف عارف تملى الرئه هل بتعرف تعمل شد لعضلاتك او تحرك نفسك شويه في رياضه معينه بتتبعها على الاقل مره ومرتين في الاسبوع لو لا هتبقى انت من ضمن اكتر من 90% في العالم تخيل تخيل هسالك سؤال مش عايز صحتك تكون كويسه طب ايه اللي عملته عشان صحتك تكون كويسه لو ما تعملش اي حاجه لصحتك اطلاقا اطلاقا من غير صحتك ما تقدرش تعمل ولا حاجه انا في وقت من الاوقات هديه من الله سبحانه وتعالى اصبت بجلطه طبعا انا بقول هديه لان كل حاجه بتحصل هدايا من الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوه الا بالله الاله العظيم وربنا بيدينا حاجات معينه بيختبرنا فيها لكن عارف انت ممكن لو انت هنا وحصلت لك مصيبه وانت فيها كنت متضايق جدا ازاي تحصل لي واشمعنى انا وبعدين تمشي في الدنيا وانت ماشي هتبص تلاقي تبص وراك تقول تعرف دي احسن حاجه حصلت في حياتي لولا انا اترفدت من هنا ما كنتش بقيت مدير عام لولا كنت سبت هذه العلاقه السيئه اللي انا مش طايقها ما كنتش لقيت حد افضل ان انا اكون معاه واجيب اولاد لان فع- بعض الناس بيبقى ماسك في نفس الشيء مش عاوز يسيبه عارفين في افريقيا عشان يمسكوا صنف من اصناف النسانيس صغير كده لو مسكوه بايديهم ممكن يتكسر لان عظمه رهيب جدا صغنن خالص كده وشكله كده زي سبحان الله جميل جدا عشان يمسكوه يروحوا جايبين حاجه اسمها البامبو يجيبوا زي قفص كده ويحطوا فيها موزه اول ما يخش القرد يروح فاتح الباب وراح داخل جوه ويمسك الموزه يروح الباب مقفول عشان يخرج يسيب الموزه فتطلع بالاستك اللي فيها عشان يخرج يسيب الموزه لكن هو ماسك في الموزه فمش عاوز يخرج فيخش يقبضوا عليه الناس في الشارع ماسكين الموزه اي حد يجي لي اصل بابا ماسك الموزه اصل ماما ماسك الموزه اصل شغلي ما, ما تسيب الموزه انت ماسك الموزه ليه ما تسيب الموزه انت انت عمال تشتكي طول النهار ما تسيب الموزه دي ابدا فكر ايه اللي انت اتعلمته اخرج من هذه الدايره توكل على الله سبحانه وتعالى احمد الله عز وجل عندك اشكره حتى في الوقت ده كمان اشكره الحمد لله رب العالمين الشكر لك يا رب العرش العظيم انا متقبل هديه اللهم اني لا اسالك رد القضاء لكن اسالك اللطف فيه جات لي جلطه انا لا بدخن ولا بشرب بلعب رياضه باستمرار عارف ازاي زي ما قلت لكم المره اللي فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى وزني خليته تقريبا زي ما هو يمكن 4 5 كيلو فرق النهارده انا كملت 56 سنه لازم العب كل يوم ساعه كل يوم صحتي جسمي لو انا تخين كده وماشي وبعدين بكلم ناس على الصحه ازاي بس تمشي ازاي مش ممكن تدرس حاجه وانت مش مش في المجال ده لازم توصل لمرحله اهتم بصحتك تهتم بيك ادي لصحتك هتديلك لان من غير صحتك عارف لو انت ماشي كده وايدك اتخبطت والله هتلاقي كل تركيزك هناك لو انت داخل تاخد قرار وحصل لك اي حاجه حتى لو التليفون ضايقك اليابانيين يمنع يمنعوهم من انه يخش ياخد القرار لانه مش في حاله نفسيه متزنه ياخد بيها قرار عقله العاطفي مشتعل فلو اتخبطت تخيل بقى لو صحتك عندك صداع نصفي او عندك جلطه او عندك قر اي حاجه في الحالات دي هتبص تلاقي ان الركن الصحي اللي ما بتهتمش بيه مش هيهتم بيك عشان كده الركن الصحي من ضمن القيم العليا في حياه الانسان لان من غيرها مش ممكن اطلاقا تقدر تعمل اي حاجه ولما نرجع بعد الفاصل ان شاء الله هنتكلم على تفاصيل الركن الصحي اللي هو بيتكلم من اربع حاجات اساسيه هنتكلم عليهم بالتفصيل وبعدين هنعمل استراتيجيه كده متكامله بسيطه جدا حتى وانت قاعد ممكن تعمل حاجات المهم انا عاوزك عارف اهتم بصحتك عشان تديلك على فكره مهما كان ما عارف مهما كان مهما كانت وظيفتك مهما كان مجالك مهما كان اسمك مهما كان عيلتك من غير صحتك مش هتعرف تعمل ولا حاجه معظم الرؤساء والملوك في العالم بيهتموا بصحتهم بيلعبوا تنس عارف يلعبوا سباحه يهتم بنفسه فتلاقي كده صحته كويسه قال بص لحد تاني تخين وبتاع لا ما طب وليه يعني اهتم بنفسك هتبص لصحتك تهتم بيك فبعد الفاصل هنتكلم ونكمل ان شاء الله في الركن الصحي ما تروحش كده ولا كده اللي هتعمله معايا دلوقتي في منتهى الروعه نتكلم على الصحه دلوقتي فخليك معايا والطريق الى النجاح بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنتكلم على الركن الصحي في الأركان السبعة للقيم السبعة أولا بدأنا بالروحاني دلوقتي بنتكلم على الركن الصحي عندي صديق ليا الراجل ده ناجح جدا بكل معايير أو مقاييس النجاح المادي عنده شركة سياحة بيشتغل كل يوم على الأقل من 16 ل 18 ساعة بيدخن أربع علب سجاير كل يوم بيشرب على الأقل من 14 ل 18 فنجان قهوة قعد أكتر من ثلاث سنين ما خدش يوم أجازة يعني كانت الوصفة الرائعة للانتحار وكان عادي وفي يوم بدأ يشعر بصداع صداع غير طبيعي مفيش حاجة بتنفع أي حاجة مفيش مفيش فايدة وفجأة وهو قاعد في مكتبه أغمى عليه خدوه بسرعة على المستشفى وجات له جلطة في الجزء اليمين من المخ وقعد هناك وكان في كوما قعد حوالي فيها حاجة أكتر من شهر ونص وبعدين لما خلصوا العمليات وكله اكتشف لما صحي ان الجزء الشمال في جسمه اتشل انا كنت يعني كنت في لفه حوالين العالم واول ما رجعت سمعت لانه صديق شخصي فرحت له على طول وانا قاعد عنده فبيبص لي كده هو بيبكي قال لي شفت حصل لي ايه فانا سكت خالص قال لي انت ياما حذرتني قلت له مش مهم حكايه حذرتك ولا لا هسالك سؤال واحد بس بس هطلب منك شويه حاجات تعملها اذا كان ممكن يعني قال لي ايه قلت له اولا اشكر الله سبحانه وتعالى اجي اول حاجه ثانيا عايز اسالك سؤال انت اتعلمت ايه من اللي حصل؟ ايه اللي اتعلمته من اللي حصل؟ قال لي اتعلمت ان انا اخد بالي من صحتي، اتعلمت ان انا على الاقل اخد يوم اجازه ولو واحد في الاسبوع، اتعلمت ان بقى مش عامل زي المكنه بالاسلوب ده، لازم اشحن البطاريه بتاعتي، لازم انفصل عن اللي بيحصل وبعدين اتصل على اللي بيحصل، لازم اخد بالي من صحتي، انا كنت عمال ادخن بطريقه مجنونه وياما نصحوني وجات لي مشكله في الرئه اكتر من مره والدكتور قال لي تقريبا عندك سرطان في الرئه وانا ولا بسمع اخد من هنا واطلع من الناحيه الثانيه طناش اكني مع ر- اكنها بتضر التانيين الجيران مش انا لكن لما حصلت لي اتعلمت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اخرج من هنا وهظبط نفسي تماما دلوقتي خرج وعمل تل... عارفه اللي هو التدريج طبيعي والفيزيوثيرابي عمل الحاجات دي كلها وبقى بيمشي بيعرج يمشي برارج وايده الشمال يعني يا دوب قعد على كده حوالي سنتين وبعدين اتعود على كده وبقى بيمشي الى حد ما افضل عارفين عمل ايه رجع يدخن تاني المره دي لما جات له جلطه للمره الثانيه حصل عنده مصايب كبيره وتقريبا كان بيموت وبعدين رجع تاني وانا رحت له للمره الثانيه وانا باستمرار رايح عشان ازوره مش عشان ادنبه ولا بتاع رايح ازوره فقعدت معاه وبص لي قال لي تعرف زار مفيش فايده فيا احسن اموت انا ما عنديش اي تحكم في نفسي قلت له انا عايز اسالك سؤال هل انت دورت وفتشت حد يساعدك هل سالت المختصين حد يساعدك المختصين مليانين في العالم النهارده مش شرط انا ولا غيري لكن مليانين دور طالما توكل على الله سبحانه وتعالى قول له يا رب انا سبتها علشانك لان من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منها ما تسيب الهبابه دي انت عايز ايه من التدخين بيعمل لك ايه لا اكل ولا شرب ولا فيتامينات ولا صح ولا حلال عاوز ايه بتعمل بيها ايه دي اربع ساعات انت اديك شفت ولو مت بيها ربنا هيسالك السيجاره دي فيها اكل فيها فيتامينات مش بعت لك اكتر من واحد يحذرك مفيش فايده ادفع الثمن بقى هتدفع الثمن شوف انت بتعمل ايه لنفسك فبتتعب في الدنيا وكمان في الاخره وبعدين اخيرا لما بدا يخرج دلوقتي بطل تماما فاللي انا بساله الناس يعني ما بيعملش اي حاجه فيها رياضه بيعمل حاجات تبوظ صحته بياكل غلط بياكل بسرعه وهو واقف ما بياخدش أي اجازه ما بيريحش جسمه ما دي وصفه الانتحار صحتك في ايه الناس فاكرين ان الصحه بتيجي صدفه ان الصحه بتبوظ عند الجيران او بس في التلفزيون في الافلام لا هتجيلك انت وهتخبطك في الوقت اللي انت ما انتش واخد بالك هتخبطك بقوه هتخبطك بقسوه لكن ربنا سبحانه وتعالى بيديلك انذارات اكتر من مره نفسك مش قادر تتنفس مش عارف تطلع السلالم عارف وزنك زايد بتتعصب بسرعه بتاكل كتير او ما بتاكلش خالص حاسس حاسس بوحده من حواليك ناس كتير دي كلها اصناف من اصناف التوتر هتلاقي نفسك وصلت الاكتئاب وبعدين تلاقي نفسك تعبان بس ضايع بين الدكاتره اهتم بصحتك لان الصحه مش هتعرف تعمل حاجه خالص بيها مهما كانت وظيفتك لازم تهتم بصحتك دي حاجه غير كده عارف تهتم بصحتك ليه اولا لان الله سبحانه وتعالى اديها لك هديه فانت بتحافظ على هديتك وبتقول له يا رب انا حافظت عليها لو حد مثلا جاب لك اكل من فندق او اكل من آم، من بيت اكل بيتي او اكل يعني سوري من الزباله تختار مين فيهم كم واحد يختار اكل من الزباله مفيش هتقول لك والله انا اختار اكل من الزباله عيلتنا كلها حيوانات بيخشوا في الزباله ويطلعوا منها مفيش انت عاوز تاكل احلى اكل ممكن واخر اخر حلاوه بتنقي احلى اكل جسمك طب ومخك احسن احلى افكار لازم تحطها بنسميها food for thought اللي هي اكل طعام صحي الافكار عشان كده اول حاجه في الجزء الصحي هي التفكير الايجابي الصحي ايه السبب بتبدا من هنا لان الفكره بتحول لتركيز بتركز ولما التركيز احاسيس والاحاسيس سلوك وبعدين تكررها وتعملها ملف عقلي اسمها الملفات العقليه مخزن من مخازن الذاكره موجوده في كل مراكز الطاقه بتعملها من غير ما تفكر تاكل اي كلام عايش اي كلام اي حاجه فاكر صحتك دي اي كلام ناس بتقول لي انا في واحد راجل الراجل ده كندي عنده لان دلوقتي انا اعرفه بقالي سنين دلوقتي عنده اكتر من 95 سنه ما شاء الله عليه الراجل ده بيجري كل يوم الصبح انا بقوم زي يعني لما يكون الجو كويس بالنسبه لي انا اكون مثلا الطقس معقول فانا بجري كل يوم حوالي 5 ميل ما شاء الله طبعا ما بداش كده انا بدات الاول انك تمشي وبعدين تمشي اسرع وبعدين اسرع مع الوقت شويه فاكرين التغيير التدريجي شويه شويه شويه شويه لما بدات اجري وبعدين اجري واقف وامشي واجري وهكذا ودي اسمها cross training انا ان شاء الله بحضر برنامج اسمه الطاقه والصحه والحياه والنشاط فيها 12 سر ان شاء الله يخليك تنزل وزنك وانت قاعد في مكانك كل زي ما انت عايز فيها حاجات بسيطه جدا ازاي تعرف نفسك كويس ازاي تعرف جسمك كويس ده غير كده حاجات في الذاكره ازاي تذاكر وتجيب 90% ان شاء الله فمش المفروض ان احنا بس نقدم حاجات وخلاص في حاجات اساسيه عشان نقدر ننمو بيها ده غير لما تيجي تتكلم بعد كده على ازاي تبطل التدخين في اربع ساعات لو كان ليا ربنا اداني عمر وصحه ده اللي انا هجيبه هنا من وقت للتاني وده اللي انا بدات اعمله دلوقتي في اماكن مختلفه في العالم فلما تيجي تفكر الراجل ده كل يوم وانا بنزل قال لي عمال يجري صيف شتاء عمال يجري يجري يجري انا خلصت وروحت وبص لسه بيجري بيلف يلف يلف من حواليه ويجري يرجع تاني قدام بيتي ويجري الله الساعه 12 هو الراجل ده بيجري من البوليس ولا ايه هو في في ايه وراه عمل يجري يجري الساعه بقت 2 ولسه بيجري فجيت له في مره ورحت موقفه ما رضاش يقف قلت له بس هسالك سؤال بص لي كده بالانجليزي وقال لي don't waste my time ما تضيعش وقتي وكمل جري وانا فضلت اتتبعه لفتره عرفت انه بيخلص الساعه 2 والساعه 2 رحت له قلت له انا اسمي كذا وكذا وانا عاوز اتعلم منك ممكن بس اسالك عندك كام سنه في اي كذا قلت له انت بتجري الجري ده كله ليه قال لي شوف يا ابني حياتي كلها بعد الله سبحانه وتعالى صحتي وبعد كده بنزل اساعد الناس واساعد الناس في المعاقين وت... يعني حياته كلها روحانيه صحته قال لي عشان اقدر ادي في سني ده او حتى وانا صغير صحتي قلت له لو- لو بطلت يحصل ايه وعلى فكره دي من اسئله الاعتقاد اسئله القيم ايه المهم بالنسبه لك في الصحه حياتي يحصل ايه لو بطلت يحصل ايه لو ما بطلتش ايه اللي ممكن دي كلها اسئله اعتقاد في اسئله قيم ودي اسئله اعتقاد قال لي لو بطلت اموت قال لي مش حكايه ان انا اموت اموت يعني لكن اموت حياتي ملهاش معنى فانا لازم واتعلمت كتير من الراجل ده انا شخصيا عندي مه- مهما مهما كنت في العالم حتى على فكره وانا قاعد في الطياره أنا ممكن انا مكاتبي اكن مكتبي في الطياره لان بقضي في الطيارات معظم وقتي معظم كتبي كتبتها في الطيارات الوقت ده كله ما ضيعوش على الفاضي فتبص تلاقي وانت قاعد في الطياره ممكن تقف ممكن تعمل شد ممكن تعمل تنفسات ممكن تشد رجلك ممكن تحرك جسمك شويه ما تفضلش قاعد مثلا سبع ثمان حيات ساعات على الفاضي فتلاقي جسمك نفسه هيبقى تعبان في الاخر فمش هيديلك اللي انت محتاج له ممكن تلاقي ان انت وزنك زاد فبتلاقي الوزن الزياده بيضغط على ظهرك وعلى ركابك نفسك تعبان فاول حاجه تبدا بالتفكير الايجابي الصحي تفكر تفكير صحي العقل البشري حسب قانون نشاطات العقل اي حاجه تفكر فيها تتسع وتنتشر من نفس النوع اي حاجه تفكر فيها تتسع وتنتشر من نفس نوعها يعني لو بفكر في السلبيات هتتسع وتنتشر من نفس نوعها لو هفكر في النجاح هتتسع وتنتشر من نفس نوعه لو هفكر في الصحه هتتسع وتنتشر من نفس نوعها فاول حاجه التفكير الايجابي التفكير انك خد بالك من التفكير التفكير ممكن تقول لنفسك لا انا مش قادر مش هقدر اتحرك النهارده اعمل ولو اي حاجه بسيطه حتى لو تمشي في مكانك تاخد نفس عميق اربع خمس مرات تعمل ضغط وتسيب حط ايدك على الحيطه واعمل شويه بوش ابس او شد دراعاتك لفوق شويه كده وسيبها هتلاقي جسمك كله بيتشد وجسمك كله رائع وهتفتح نفسك وكل يوم تعمل منها ولو خمس دقائق ابعد عن السلوكيات السلبيه التدخين وغيره العصبيه مش هتفيدك مش هتفيدك بالعكس هتحطم لك صحتك فاول حاجه التفكير الايجابي تاني حاجه في الركن الصحي نظام التغذيه انا شخصيا ما احبش اقول لحد كل ده ولا ما تاكلش ده انت لازم تعرف اللي هي العناصر الاساسيه لجسمك عارف ان جسمك محتاج كربوهيدرات عارف ان جسمك محتاج نشويات عارف جسمك محتاج فيتامينات عارف جسمك محتاج مياه عارف ان جسمك عايز كده اعرفهم وشوف حد يكون مختص يمكن يساعدك اشتري كتاب يظبطك لان خد بالك كل واحد تقعد معاه هيقول لك اسلوبه كل واحد تقعد معاه هيقول لك اسلوبه ممكن تتلخبط للصبح لكن انت شوف ايه اللي ممكن يناسبك انت يناسب جسمك انت المهم انك نظام التغذيه بتاعتك يكون نظام معتدل انا شخصيا ما احرمش نفسي من حاجه لكن ممكن عارف انا بعمل ايه لو عايز ارجع أكلها. لكن لو حرمت نفسي من نفسها عارف لو حرمت نفسي من من الاكل بفرض انا عايز جاتوهايه مثلا وقلت لا خد بالكم اللي انا هقوله اي حاجه تتحكم فيها هتتحكم فيك واي حاجه تقاومها هتقاومك انا مش عايز اكل دي انا مش عايز اكل دي انا عاوز ابعد عنها فانت بتقول انا مش عاوز اكل حلويات فانت فكرت في الحلويات فالحلويات تتوجد انا عاوز ابطل التدخين فانت فكرت في التدخين اتوجد حسب قانون نشاط العقل الباطن هتشوف الناس اللي بيدخنوا في كل حته هتتجنن ساعتها مش دي التاكيدات دي بنسميها الايحاءات والتاكيدات الشخصيه اللي هي بنسميها affirmation او auto suggestions يعني الأف... التاكيدات سميتها بالعربي التاكيدات الايجابيه كلم نفسك صح ما تقولش انا مش هاكل حلويات تقول انا افضل اكل سلطات ولو حصل انك عاوز تاكل حلويات اديها حقها اديها حقها يعني ايه اديها حقها قول لها انا بحب جدا هاخد حته نفسي فيها اهي ولكن برضو قررت قررت ان انا اسيبها زي السجاير لو تبص للسيجاره وتديها حقها اديها حقها ما تقوليش دي صاحبي ولا صاحبتي انسى لانها هتحطمك تماما يبقى في الحالات دي اديها حقها تماما لما تديها حقها وقرر وما تقاومش وبعدين سيب وانت بتقرر الجزء الصحي بالنسبه اللي احنا بنتكلم فيه التفكير الصحي وبعد كده بتتكلم على اسلوب التغذيه الصحي انك بتختار اكلك زي ما قلت لك من شويه هل هتختار اكل من الزباله طبعا لا عشان كده اختار الاكل اللي يناسبك ما تقعدش تاكل وانت خلاص ما انتش جعان يبقى في الحالات دي في حاجه في ضعف في التقدير الذاتي في مرض اسمه اوبيسيتي اللي هو مرض الاكل بتاكل وانت مش جعان هتلاقي نفسك تخنت فالناس يقول لك انا متعصب يروح ياكل وهو مش جعان اسال نفسك هل بتاكل عشان انت جعان جسمانيا ولا بتاكل عشان انت جعان عاطفيا خد بالك بالفرق من الاثنين لو انت جعان عاطفيا فانت بتبنى الفجوه اللي ناقصاك بالاكل لانه غريزه بتهدي الاعصاب وطعمه حلو ده انا بحب نفسي بالطريقه دي فانا باكل مع ان انا مش جعان وبعدين هتتخن وهتزيد وهعمل لك مشاكل ليس لها حدود وترجع تاني لنفس الدوره ونفس الحلقه المفرغه فلغايه ما اشوفك ان شاء الله المره الجايه هنتكلم بالتفصيل في جزء الصحه لان انا حاطط له حته مهمه جدا لانه مهمل الناس فاكرينه ان لعب عيال بتضيع وقت لكن لو ما اهتمتش بصحتك مش هتعرف تنجح مش هتعرف تكمل طريق النجاح هتقع هتقع في تحديات تنفسك الامراض النفسيه الامراض العضويه طب ما انت تاخد بالك الوقايه خير من العلاج وخلال حتى لو انت عندك حاجه دلوقتي في حاجات معينه ممكن نعملها وتسال عليها وفي مختصين منتشرين في كل حته خصوصا في عالمنا النهارده في رائعين في التغذيه روح لهم اسالهم عارف ازاي صحتك تستاهل فلغايه ما اشوفك المره الجايه افتكر لا انت طولك ولا عرضك ولا اسمك ولا اسم العيله ولا شخصك ولا حاجه حتى لو انت تخين مش مهم انت برضه متقبل نفسك وبعدين حسن وزنك لكن تقبل نفسك زي ما انت وعيش بكل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك لان والله ممكن تكون اخر لحظه في حياتك ما تخليش الدنيا تسرقك فعيش بحبك لله سبحانه وتعالى عيش بتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام الرسل الانبياء الصحابه الولاء الصالحين وبعدين بالكفاح وطالما كفاح يبقى اقرا اسمع اتعلم فتش دور خليك تكون افضل حاجه في حياتك وحياه اللي حواليك ومن هنا خليك ملتزم خليك مصر على التزامك وخليك منضبط على اصرارك وعيش بالصبر وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته